السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله إخوتي وعدنا في اللقاء الماضي أن نتكلم أو أن نسرد معاصي القلوب وطاعات القلوب لأن التخلص من معاصي القلوب ينبغي أن نعلم أن معاصي القلوب أكبر من معاصي الجوارح وأخطر من معاصي الجوارح معاصي القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دي معاصي القلوب الكبر لكن قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق دي معاصي الجوارح وإن زنى الزنا والسرقة من معاصي الجوارح يبقى معاصي القلوب منع من دخول الجنة ومعاصي الجوارح إذا مات على التوحيد يدخلها فالشاهد أن معاصي القلوب هي الأخطر من معاصي القلوب الكفر والشك والشرك والنفاق من معاصي القلوب الاغترار بالله عز وجل احيانا تلاقي المطيع مغرور بربنا مغرور ودي من معاصي القلوب من معاصي القلوب الامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله من معاصي القلوب احتقار الذنوب والتسويف في الانابه الى الله عز وجل من معاصي القلوب الصبر على المعصيه من معاصي القلوب قلة الاكتراث بتراكم الأوزار معاصي عمالة تكتر تكتر تكتر وهو ولا همه قلة الاكتراث بتراكم الأوزار الإصرار من معاصي القلوب الإصرار على الذنوب والإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاونة من معاصي القلوب التيه والاختيال والزهو وعبادة الذات من معاصي القلوب العجب والنفاق والتفاخر وحب الزينة والمباهاة بالدنيا والافتخار بزينتها من معاصي القلوب التعزز والتكبر والزهو والأنفة من المسكنة والذل لله والأنفة من الخضوع لأوامر الشرع والأنفة من الأعمال التي يرضاها الله ويحبها من معاصي القلوب النكس والخيانة والغدر من معاصي القلوب الحسد والغل والغش والحقد من معاصي القلوب الشماتة والعداوة والبغضاء من معاصي القلوب سوء الظن والتجسس وإضمار السوء والتربص بالدوائر من معاصي القلوب مساعدة الهوى ومخالفة الحق من معاصي القلوب الرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى من معاصي القلوب الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة من معاصي القلوب الأماني والحرص والطمع والطيرة التطير من معاصي القلوب الطغيان بالمال والفرح باقبال الدنيا من معاصي القلوب استقلال الرزق واحتقار النعم وازدراء عطاء الله من معاصي القلوب استبطاء الله في القطيعه والغفله عن الله عز وجل من معاصي القلوب الاحتقار بمصائب الدين وتعظيم مصائب الدنيا من معاصي القلوب استعظام الدنيا والحزن على ما فات منها والتاسف على فوات اهوائها والسرور بموافقه شهواتها المرديه من معاصي القلوب الاستهانه بعلم الله بمساوئها وقله الحياء من اطلاع الله على عيوب قلبك من معاصي القلوب علمك بقبح قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك من معاصي القلوب انك تبقى عارف ان في حته وحشه هنا في قلبك وتبقى عارف ان ربنا شايفها وتبقى ساكت وما تطهرهاش اللهم طهر قلوبنا امال طاعات القلوب ايه بقى طاعات القلوب الفهم عن الله وحب الله وحب البذل والتضحية لله وحب إيثار الله على الهوى من طاعات القلوب ذل القلب وخضوعه لله من طاعات القلوب الرضا بالله آه الرضا بالله وقرة العين بالله والسرور والفرح بالله من طاعات القلوب الخوف من الله وتعظيم الله من طاعات القلوب الاعتراف بالنعمة من طاعات القلوب القناعة بالكفاف من طاعات القلوب غنى النفس غنى النفس من طاعات القلوب التوكل على الله والثقة بالله والرضا عن الله من طاعات القلوب الاستعانة بالله اليقين في الله من طاعات القلوب أن تحب كل ما يأتي من الله وأن ترضى به وأن تعيش معه من طاعات القلوب حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله من طاعات القلوب تعظيم ما عظمه الله واحتقار ما حقره الله اخوتي طاعات القلوب لا تعد ولا تحصى حقيقه ففي كل حركه وسكنه للقلب فيه طاعه لله او معصيه لله طول ما القلب بيدق طيب ازاي ناخد القلب لهذا الطريق احنا كنا بنتكلم في الفتوحات يقول ابن القيم ابن القيم واعلم ان القلب اذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسه او صوره وتعلق بالاخره والاهتمام بها من تحصيل العده والتأهب للقدوم على الله عز وجل فذلك أول فتوحه وتباشير فجره عشان القلب يبدأ ينطلق ويتحرك ويهم ويقوم ويقبل على الله عز وجل لازم الشرطين دول نمرة واحد اللي بنسميها التخلية أن يتخلص القلب من فتنة المال أن يتخلص القلب من التعلق بالمال هي دي ما يتعلقش القلب بالفلوس واحنا زي ما قلنا كده كون ان الانسان يحب الفلوس ده شيء في الطبع لكن في فرق بين ان هو يستعين بها على طاعة الله وبين ان يتعلق قلبه بها يعبدها اثنين تعلق بما فيها من مال او رياسة حب الظهور حب العلو على الناس وحب الت- ال- ال- احترام الناس ليه وتوقيرهم ليه احنا قلنا ان خطر الامر ده ان بعض الناس يريد ان يعبد من دون الله او صورة صورة ان الانسان يحب واحدة او يحب شهوة من الشهوات صورة صورة الدنيا ويتعلق بالاخرة واولها الاهتمام بتحصيل العده والتأهب للقدوم على الله يبدأ يجهز نفسه ويجهز نفسه للوصول للقدوم على الله عز وجل ده مهم جدا جدا جدا في إحراق الشهوات في التخلص من الشهوات إن القلب يتأهب للقدوم على الله إنه يبقى جاهز إنه يموت دلوقتي ويقابل ربنا جاهز ان هو يدخل القبر الان ويجلس بين يدي الملكين ليسأل جاهز انه يقف قدام ربنا ويجاوب حين يسأله ربه التأهب للقدوم على الله عز وجل صدق التأهب للقدوم على الله عز وجل عند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي الله فيفعله وما يسخط الله فيجتنبه لو الإنسان فعلا صدق في التخلص من التعلق بالدنيا وما فيها من مال أو رياسة أو صورة وصدق في التأهب للقاء الله يفتح له باب الأنس بالله فيبدأ يحب الخلوة ويأنس ويستريح للوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات يبدأ الإنسان ساعتها يأنس بالبعد عن الضوضاء بالبعد عن الناس يأنس بما يستوحش منه الناس ويستوحش بما يأنس به الناس لأنه يلاقي وده لازم تلاحظها وإحنا بنقول إيه دايما إن في معالم في الطريق فمن معالم الطريق الأنس بالله الأنس بالله علامته أن الخلوة مع الله تقوي إرادته وتسد عليه الأبواب التي تشتت همته وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
الإنسان إذا تقول كده تخلص من تعلق القلب بالدنيا وما فيها من مال ورياسة وصورة وتعلق قلبه بالآخرة وصدق في التأهب للقاء الله بدأ ي- ي- يبعد عن الناس وعن الهموم وعن المشاكل وعن المشاغل ويخلو كده لوحده ويجمع هم قلبه فتقوى إرادته على إرادة الدار الآخرة ساعتها يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها سبحان الله العظيم وده اللي انا بقوله لك دايما بس ده يحتاج تدريب ويحتاج صبر انك تقف تصلي ركعتين لله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله بعد ما تخلص ركعتين يعني السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر قبل ما تفكر هتصلي ركعتين كمان ولا لا ادخل في الركعتين اللي بعديهم والسلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر انك انت وانت بتقرا في القران في المصحف وانت ماسك المصحف ما تبصش انت قريت قد ايه كثير من الناس بعد ما يقرا كل ما يقرا صفحه يقول هو اه هو الربع خلص هو الجزء خلص اقرا وما تبصش انت قريت قد ايه ما تنشغلش انت قريت قد ايه هي دي اللي انا عايزك تنشغل ما تشبعش من العباده فلا يكاد يشبع منها والله كان في واحد يقعد فيفاجأ ان فاتت الساعة وفاتت الساعتين ازاي ازاي فات الوقت ده مش ممكن ده لسه ما قلتش حاجة ما شبعش ما شبعش لا يكاد يشبع منها يجد في ال- في الطاعة والعبادة من اللذة والراحة أضعاف أضعاف أضعاف إيه؟ ده ابن القيم بيقول إن ذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا مفيش نسبة ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا ما ينفعش إن احنا نقارن بين لذة الإيمان ولذات الدنيا ما ينفعش لذات الايمان دي حاجه لا تق... لا يقاس عليها ولا تصور ولا توصف فيبدا يحس بلذه الايمان واحنا قلنا ان لذه الايمان ديك لما الانسان يتنعم بها ويشعر بها ويحس بها ويعيش عصمه له من الرجوع لان هي نفسه بتراوده على الرجوع لملذات الدنيا فلو هو شبع من لذه الايمان واستغنى بلذه الايمان ما يرجعش تاني ابدا علامه آه، عدم الشبع ايه انه اذا دخل في الصلاه لا يريد ان يخرج منها اذا سجد لا يريد ان يرفع راسه اذا فتح المصحف لا يود ان تنتهي أن أن ينقضي الوقت هي دي اللي قال عليها قال عليها إيه قال عليها والله إني لأستفتح في السورة فيؤذن الفجر ولم أقض نهامتي منها سبحان الله العظيم هي دي الشهوات لما قيل لأحدهم ماذا تشتهي قال أشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله عز وجل هل نفسي في ليلة طويلة أقف في- ماذا تشتهي قال أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي نفسي أقف أصلي لما ظهري يوجعني هي دي الناس اللي, اللي لها شهوات صحيحة هي دي الشهوة الصحيحة إن يدخل الصلاة الله يكرمه آه، شيخنا وشيخ مشايخنا كان آه، يستفتح يصلي في الركعة بخمس ست أجزاء لحد سورة الناس ونقول هيركع بقى يفتح في سورة البقرة وزي ما سيدنا أبو بكر لما قالوا له يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع علينا قال لو طلعت لوجدتنا ذاكرين خليها ما تطلع هتطلع تلاقينا بنلعب احنا بنعبد ربنا لو طلعت لوجدتنا ذاكرين الشاهد الشاهد ايه ان الانسان اذا ربنا فتح له باب حلاوه العباده ما يشبعش منها ابدا ما يشبعش فاذا استمتع بالعباده استكمل متعته بس- بحلاوة استماع كلام الله عارف آه، زمان أهل الطرب في طربهم كان أحيانا الو- مش مش مش مش زمان ديك يعني من 20 30 سنه ولا 50 ولا 100 سنه لا لا لا انا بتكلم بقى في ال- في الاول لما كان آه، هقول لك حاجه آه، شيخ اجلس طالبا يقرا سمع يا ابني فالطالب قرا قال ايه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال له والله لا تقوم أنا مسمع لك استمتع بالمعنى ده أهو ده اللي أنا عايزك تتمتع بيه مش عارف ب- أصل دي أذواق يعني إن حد يدوق الحلاوة دي لما تسمع واحد يقرأ يقول لك إيه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أنا مش عايز أستطرد بس في ذكر أمثلة من هذا لكن هيفتح له باب التمتع بالقرآن ولما الانسان يستمتع من القران اشرب اشرب وعمرك ما هتشبع ده انت تقعد تقول الايه وتاني كمان وللصبح في الايه مش الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى ليله كله بايه واحده يقوم بها ويركع بها ويسجد بها صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم فإذا فتح للإنسان ذوق لذة القرآن ذوق حلاوة القرآن إنه يدوق حلاوة إنه يستطعم إنه يفهم فلا يشبع منه ابن قيم قال وصف جميل قوي قوي أول مرة أراه قال إيه فتجده إذا سمع القرآن هدأ قلبه كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له طفل بيعيط ويصوت وعامل يعني يدوله حاجة كده يقوم إيه يهدى ويسكت فنفس الشيء يبقى الإنسان فعلا آه، دماغه هتطير وقلبه متقطع وهموم ومشاكل تحاصره من كل مكان وساعة ما يسمع القرآن ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الكلام الجميل الرائع ده او القراءة دي الوقفات الحلوة دي غير بقى اللعب بتاع الشباب بتاع اليومين دول قراءة الناس اللي هي بيستمتع بالقرآن يتلذذ بالقرآن فلما يسمع القرآن تجد ان هو ش- وعلى فكرة دي مجربة مع أطفالنا ان الولد احيانا يقوم يبكي بالليل شغل له قران يهدى ويسكت فعلا دي ح- دي, دي مجربه مجربه والله ومن زمان من 20 سنه مش النهارده بس شغل انت جنبيه قران بصوت هادي حلو وصوت مش عالي طب هقول لك حاجه خد الولد في حضنك كده واقرا في ودنه شش، يدوب الاطفال اللي على الفطره بس الاطفال اللي نضاف من جوه مش راكبهم عفريت فالشاهد ايه ان الانسان اذا استمتع بالقران بقى هيفتح له باب شهود عظمه الله ما هو القران ده احنا خدنا مش عارف كام حلقه في كلام القرآن عن الله عز وجل وصفات الله عز وجل المذكورة في القرآن في آيات الصفات وآيات الأسماء ف يشهد عظمة الله المتكلم بالقرآن وجلاله وكماله وكمال نعوته وصفاته وحكمته ومعاني قد- ومعاني خطابه بحيث يستغرق قلبه في ذلك ويحس بقلبه آه أصل القلب ده بيموت وحياته القرآن ربنا قال كده وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا حياة حياة القرآن حياة حياة القلوب لينذر من كان حيا قرآن لذلك إذا ربنا فتح له في القرآن واستمتع به وبعدين شاهد عظمة المتكلم جل جلاله في القرآن يبدأ الإنسان ساعتها ي- يقرب من ربنا ويحس بحياة قلبه إن قلبه بدأ ينتعش كنت بتفادى إن أنا أقول الجملة دي لكن لا مفر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص القلب فيها طربا فأقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب أنا عايز أسيبكم دلوقتي عشان تتوبوا من معاصي القلوب وتبدأوا في طاعات القلوب ونبدأ بقى حلاوة العبادة والنهم في سماع القرآن أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم